رحمة الله أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وساقينا على الحوض إن شاء الله رب العالمين آمنين مطمئنين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد هذا بمشيئة الله عز وجل درسنا الخامس والخمسون في سلسلة شرحنا لأحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه فتح الباري في شرح أحاديث صحيح البخاري رضي الله عن ابن حجر ورضي الله عن الإمام البخاري ورضي الله عمن نقلوا لنا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهينا بفضل الله عز وجل في الدرس الماضي من شرحنا لأهم المواقف في فتح مكة وغزوة حنين وما كان فيها من ملابسات وكيف كان الصحابة رضي الله عنهم أئمة في الصبر فلما كانوا أئمة في الصبر مع رسول الصبر صلى الله عليه وسلم إذا بالله عز وجل يفتح باب نصره لهم وعليهم لأن لا بد أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن بعد العسر يسرا وهذه عقيدة المسلم التي لا تتزحزح ولا تحول ولا تتغير ولا تتبخر من قلبه أبدا لأن الأرض يملكها رب العباد سبحانه إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ومن أولى بأهل التوحيد وأهل الاستقامة وأهل التوكل على الله من وراثة هذه الأرض أيرثها الذين يعبدون الدولار أم يرثها الذين لا يؤمنون بوجود الله أم يرثها الذين لا يؤمنون إلا بالقوة وبمنطق القوة أن يرثها الذين يؤمنون بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا ومنهاجا هم أولى الناس بنصر الله سبحانه اللهم اجعلنا هذه الأمة وهؤلاء المنتصرين يا رب العالمين إنك على ما تشاء قدير واليوم مشيئة الله نحن مع آخر غزوة ومع آخر حلقة من حلقات المغازي كتاب المغازي أو الغزوات لعل نكون في هذه الدروس التي تحدثنا فيها عن جهاد الصحابه خلف امام وحبيب وحبيبنا صلى الله عليه وسلم لعلنا اخذنا عظات وعبر ومنهاج حياه يدلنا ان الله عز وجل ناصر دينه ولا بد للعبد ان ياخذ بالاسباب المعطاه له ثم يتوكل على من يقول للشيء كن فيكون فالامر لا يخيفنا ولا يفزعنا أن الأعداء بأيديهم مواد أو بأيديهم قنابل ذرية أو غيرها ولكن نسأل أنا لا يهمني ما مع الأعداء ولكن يهمني ما مقدار إيماننا وتوكلنا ويقيننا بالله عز وجل ما مقدار تطبيقنا وتنفيذنا لشرع الله ما مقدار اعتبارنا بأمر الله وانتهائنا عندما نهى رب العباد سبحانه وتعالى عنه هذه ما تهمني ما بيدي أنا من أسباب النصر ليس الا سببان اساسيان او ليس الا سببين اساسيان السبب الاول الايمان بالله عز وجل قلبا وقالبا والتوكل عليه وتنفيذ شرعه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم باول مبادئ النصر لابد من الاستقامه والتوبه والتوكل على الله والايمان به وتطبيق شرعه على الكبير والصغير هذا هو الجناح الاول للنصر الجناح الثاني اعداد العده كل على قدر ما يستطيع كالتلميذ الذي يستذكر دروسه طوال العام وكالحامل التي يعني لا يستطيع الانسان ان مثلا ينزل ما في بطنها الا اذا اراد الله عز وجل فهي تبقى حامل خايفه على الابن خايفه تتعرض لهزات معينه او قفزه معينه او آه شيء معين يضر بجنينها هكذا نحن نحمل الايمان في قلوبنا فلا نعرضه للصدمات ما نعرضش الايمان بتاعنا اللي في القلوب للصدمات كما تخاف الحامل على جنينها في بطنها اذا خايفه ان تقع من على رصيد لا انت برضه تخاف على الايمان في قلبك وبكى رجل للحسن البصري قال ما يبكيك قال عدا لص على بيتنا البارحة فسرق ما فيه قال احمد الله ان لم ان لم يهجم لص الحسنات الشيطان يعني على قلبك فيسرق الايمان منه آه، احمد ربنا ان الشيطان ما هجمت على قلبك راح ايه لطف منه الايمان فاحمد الله ان ايمانك لسه ايه هو الذي يستطيع ان يسيرك فالانسان لابد ان يخاف على ايمانه كما يخاف على ماله كما تخاف الحامل على ما في بطنها اللهم اجعل الايمان اهم شيء عندنا يا رب العالمين غزوه آه، تبوك هي اخر غزوات السابق المعصوم صلى الله عليه وسلم وغزوه تبوك كما سمعنا في صلاه العشاء من سوره التوبه انها فضحت النفاق والمنافقين ولي مع اهل النفاق وقفه من داخل غزوه تبوك وما فيها عاد النبي صلى الله عليه وسلم من حنين ومن فتح مكه ظافرا منتصرا موفقا من الذي وضعه في موضع العز سبحانه وتعالى لكي يتبوأ مكانته كأشرف خلق الله وأحب خلق الله إلى الله عاد الى المدينه واستتب تقريبا اغلب او معظم شبه جزيره العرب ودان بالاسلام وللاسلام ولنبي الاسلام خلاص فرد او انتشر الاسلام في بقاع الجزيره ومن لم يدخل في الاسلام فالله عز وجل يعني فرض عليه الجزيه وصارت اليد الطولى واليد الاقوى للمسلمين المؤمنين الصادقين ثم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان الروم يتحرشون بحدود الجزيره العربيه الروم في هذا الوقت او الدوله البيزنطيه كانت مستوليه على شمال الجزيره يعني نستطيع ان نقول ان بلاد الشام اللي قسمها الاستعمار الحديث الى دول ايه؟ الدول الأربعة الشام اللي هي سوريا لبنان الأردن فلسطين اسمها إيه؟ الشام فلما تقرأ عن بلاد الشام في الكتب يبقى تعرف إن إيه؟ الأربع دول هم قسمونا بقى إلى عدة دول زي ما قسموا الخليج إلى عدة دويلات تمشي بالعربية مفيش سبعة ثمانية متر يقول لك بالدولة الفلانية 10 15 متر الدولة الثانية الله طب ده ما ينفعش يبقى كل دوله واحده تحت امال يبقى الحكام يروحوا فين؟ امال يعني ما ما دام انت امير وانا امير مين بقى اللي يفرح بالحمير؟ لكن تقول لي مين الكلام ده؟ كل واحد عايز يعمل امير كانوا عايز- قسموا الدول كل واحد يحكم له 15 واحد ده كان دوله سبحان الله واحنا يعني بس لو خرج تفصيل من اسد بن فرات ده ده دوله سبحان الله فالمساله ان الاستعمار قسمنا الى شراذم فدوله الروم الروم دول آه، اهل كفر ولا اهل كتاب؟ اهل كتاب والفرس اهل كفر ولا اهل كتاب؟ اه عبدة النار وكانت الفرس في مطلع الدعوة الإسلامية فارس تغلبت على الروم فاحتلت كثيرا من البلاد التي كان الروم وضعوا ايديهم عليها. الدولة الفارسية انتصرت على الدولة الرومانية واحتلت كثير من الدول التي نشرت أو آه، أجنحتها الدولة الرومانية عليها. وهنا فرح المشركون في مكة وذهبوا لأبي بكر قال يا أبا بكر هؤلاء هم المجوس عبدة مخلوقات وعبد الطاغوت كحالتنا انتصروا على أهل الكتاب اللي بيؤمنوا بوجود الله زيكم فكيف ينتصر اهل الكفر على اهل الايمان لولا ان الكفر اهل الكفر دول على حق اغتاظ ابو بكر زعج الصحيح الناس الرومان دول بيؤمنوا ب- ب- بسيدنا عيسى ولهم كتاب بيؤمنوا فيه حتى وان كانوا قد حرفوا لكن يعني في نسبه من الايمان موجوده عندهم لكن اهل فارس دول عملت آه النار فحزن ابو بكر نزلت سوره الروم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض أدنى الأرض بالنسبة للمدينة في الوقت ده كانت أدنى الأرض يعني كان المسافة بين آه، تركيا مثلا والمدينة المنورة قول مثلا قول 1500 كيلو 1500 كيلو بالطيارة قد ايه؟ ساعة ونص لكن بالنسبة للسفر ها كان يمكث الإنسان مشيا على الأقدام بذاته كحصان أو ناقة أو بعير أو بر أو حمار إذا توصل في قد ايه؟ ها؟ مثلا في أدنى الأرض أقل الدنيا بالنسبة لأهل المدينة وهم من بعد غلبهم سيغلبون يعني في روما اتهزم في بضع سنين يعني ان شاء الله بعد ما الرومان اتهزموا من الفرس في بضع سنين والبضع تقال من ثلاث الى تسع يعني دول بضع ايام يبقى ايه خمس ايام ست ايام سبع ايام بضعة اشهر يبقى برضه نفس القضية اربع شهور ست شهور كده بضع سنين يبقى ايه برضه نفس القضية لله الامر من قبل ومن بعد في نهاية القضية بقى يعني الرومان الفرس غلبته انتصرت عليه في بضع سنين سوف تنعدل الكفة وتصير الكرة في ملعب الرومانيين فأهل روما أو الرومان دولة بيزنطية أهل الكتاب سوف يتغلبوا على أهل فارس وبعدين في نهاية الأمر لله الأمر من قبل ومن بعد الأمر في الأول والآخر لله ولرسوله وللمؤمنين الواحدين فسيدنا ابو بكر لما نزلت الايه والسوره فرح راح للجماعه المشركين قال لهم تراهنوني اتراهنونني على 100 ناقه ان الروم سوف تنتصر على الفرس لبضع سنين قال يا عم معقوله وكانت الحروب بين الروم وفارس زي الحروب الحرب العالميه يعني قوه كبرى ما تاثرش الحروب الا ايه كل عده سنوات كبيره فلم يصدق المشركون ورغى ابا بكر في بضع سنين انتصرت الروم على فارس والدولة البيزنطية أعادت أملاكها مرة أخرى من فارس وكان في هذا الوقت حرمت المراهنة في الإسلام فلم يأخذ أبو بكر من المشركين ما راهنه أو ما راهنوه عليه أو ما راهنهم عليه. يعني مسألة المراهنات بتاعت الخيل وأنت فاهم يعني طبعا كل دي حرام. طيب طلب النبي صلى الله عليه وسلم ان الدوله البيزنطيه تجمع حشودها على حدود الجزيره العربيه فين في جنوب الاردن جنوب الاردن عند المنطقه اللي فيها حاليا مدينه جرش ودي مدينه معروفه لغايه النهارده في الاردن وموجوده لغايه دلوقتي هذه المدينه كانت مختصه في الزمان القديم بصناعه الدبابات والمنجنيق بس مش الدبابات دبابه اس 16 وام 13 كلام لا الدبابه كانت او العرادات العرادات والدبابات دي كانوا يعملوا بقى ازاي؟ حاجه زي مش عارف حصان الخشب بتاع الراجل النجار ها؟ يعني بقى عن هيكل خشبي وله عجل فلما يحبوا يخترقوا الحصون الحصون دي عاليه فكان اللي قاعدين في الحصون فوق يرفقوا الجيش الزاحف بالايه؟ باللبان والحرام وممكن يقبض عليه قبل ما هم يدخلوا. فالجيش المهاجم يستخدم العرادات والدبابات فيختنقوا تحت الحاجز الخشبي الكتله الخشبيه دي ويبتدوا يجروا على العجل اللي محطوط تحت الدبابه اللي بتسمى بالدبابه او العراده فاتهامه اللي بتيجي على ايه؟ على الكتله الخشبيه يفاجئ الجيش المدافع بالجيش المهاجم وقد اخترق عليه العصور وكانت مدينة جرش الأردنية الشامية كانت مختصة بمثل هذه الصناعة فكانت يعني بلد مصدرة للسلاح أنا نفسي بقى أشوف سلاح واحد صناعة إسلامية إلا المطوة أرض الغزال والله أعلم برضه ميد إن مش عارف إيه المهم سبحان الله مسألة خطيرة المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتظر أن تهاجمه أو يهاجموا الجيش الروماني القوي. جيش قوي مثل الدولة البيزنطية هي زي بالظبط النهارده آه القوى الكبرى الموجودة في أحد القوتين العظميين في العالم في هذا الوقت. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن آه يعني أعد جيشا جرارا قوامه ثلاثون ألف مقاتل وده اكبر جيش قاده النبي صلى الله عليه وسلم يعني الرسول فتح مكه كام بعشره الاف وراح حنين الثاني ب 12000 لكنه ذهب الى تبوك وتحت قيادته 30000 مقاتل منهم 10000 فارس تحت قياده خالد بن الوليد. يعني ثلث الجيش آه، سلاح الايه؟ سلاح الخفاف وده كان اقوى سلاح عند العربيين في هذا الوقت. قبل الاعلان لتبوك حدث سبعه امور السبعة أمور منهم خمسة خمسة أمور عبارة عن سرايا بعثها النبي صلى الله عليه وسلم لتأديب بعض القبائل التي كانت تريد أن تغير على حدود المدينة. الأمر الثالث إسلام كعب بن زهير بن أبي سلمة وإسلام كعب الأحبار وإسلام عروة بن مسعود الثقفي مش معنى الكلام دول يعني انا بذكرهم في الغزوات. اولا قد ترى اناسا في الحياه الواحد بيساوي مليون واحيانا تجد ملايين لا تساوي واحدا صح ولا لا؟ قال العربي الا ليس الرزية فقد دار ولا شاة تموت ولا بعير ولكن الرزية فقد حر يموت لموته خلق كثير يعني الرجعية مش ان شاف تموت ولا بعير ولا فلوس تضيع فلان واحد حر له مبادئ في الحياة يهلك او يقصى او يستبعد او يحجب او يعتقل او او فيموت بموته ولا يعني لفقده يموت خلق كثير فهناك واحد زي ما سيدنا عمر لما ارسل اليه عمرو بن العاص وهو على حدود بابليون حصن بابليون هناك عند العريش سيدنا عمر لما خاف على الجيش المسلم تحت قياده عمرو بن العاص بعت رساله وقال له في الرساله يا عم ان وصلت الى العريش وفتحت الخطاب ده ترجع ان كنت عديت توكل على الله احس عمرو ان في الرساله شيئا فلم يفتح الرساله الا بعد ان عبر العريش لحكمه عشان الانسان يخش مصر مبكرا لان هو كان خايف على الجيش المسلم اللي رايح مع عمرو 4000 جايين ايه؟ يهددوا اكبر معقل للدولة البيزنطية الرومية الرومانية في الشرق الاوسط اذا كان اذا جاز التعبير يعني اكبر معقل واكبر قوة كانت في هذا الوقت مصر التي ذكرت في كتاب الله اربع مرات ولما تجد مصر في القرآن عليها فتحتين او ضمتين يبقى دي مش مصر بتاعتنا لما تلاقي مصر عليها فتحة او كسرة على الراء يبقى دي مصر بتاعتنا لانها ممنوعة من الصرف قال دخولوا مصر دخولوا ايه؟ مصر ان شاء الله امنين في مصر بتاعتنا. اليس لي ملك مصر؟ ملك مصر مصر بتاعتنا برضه. خلي بالك انت؟ يعني مصر بتاعتنا. لكن سيدنا موسى قال اليهود شهدتهم مصر فالخير استقر اسرائيل قال اهو شفتوا؟ شفتوا مصر يعني احنا لنا حق فيها. تتذكر سبحان الله اعتبروا مصرا من النواب يبقى بلد من البلاد مش مصر بتاعتنا الكعبه لا يعرف على باللغه العربيه لا انت ولا غيرك سبحان الله فانفتوا مصرا مش مصر بتاعتنا مصرا ده تحط عليه تنوين يعني فتحتين ده ممنوع من الصرف الممنوع من الصرف لا ينور يعني ممنوع من التنوين ممنوع من الايه؟ من التنوين ها العالمية دي والتقليد زي ما قلت لهم المهم ما علينا احسن ايه واحد بيقابلك يقول لك اه شوف يا اخي اه لهم حق عندنا شهدتكم مصر يا ابن مصر يعني بلد من البلدان خلاص ده بلد من البلدان لكن مصر بتاعتنا ما يتحطش عليها لا فتحتين ولا ضمتين ولا كسرتين خلاص صح نعم فتعالى الكعب ابن زهير هاخد من قصته حنان الدعوة عند رسول الله لأن في ناس يدعو الناس إلى رب الناس فيأسوا الناس من رحمة رب الناس بنفسه تعالى الكعب كعب له أخ صحابي سابق الإسلام يسمى بجير أو بجير المهم والدهم زهير بن أبي سلمى أحد أصحاب المعلقات الجاهلية أحد أصحاب المعلقات السبع اللي هم كانوا كاتبينهم بمال الذهب على القباطي نوع من القماش كان بيستوردوه من مصر سبحان الله مصر كانت بتصدر قماش شوف من كام سنه من 3000 سنه ويحطوها على اسفار الكعبه ويكتبوا عليها الايه؟ القصائد الشهيره بتاعتنا فزهير ده من احد اصحاب المعلقه لا ما يهمنيش الكلام ده كله احنا داخلين في ايه؟ في محاضره ادب في ادب طبعا بس يعني ايه؟ يعني مش ادب عقل في الشارع كانت كان شاعرا ولم يشرح الله صدره للاسلام اولا فهجى رسول الله بقصيده فاهدر النبي لنا قال اللي يقابل الكعب يقتله وماليش ديه كعب احس بالخوف فبجير قال اخوه بعت له قال له لو جئت لرايت الرسول محمدا ابر الناس واصدق الناس واوفى الناس وارحم الناس صلى الله عليه وسلم فراح دخل المدينه حتى عرفه السلام عليك يا رسول الله قال له عليك السلام قال له أإن جاءك كعب بن زهير مسلما أتقبله؟ قال نعم قال أنا كعب هو بيقعد الأمانة آه إن جاءك كعب وخلاص رفع يا رئيس التسليم مسلم مسلم لله رب العالمين ورسوله مؤمن ها قال أقبله أهل الأنصار كان عندهم غيرة على رسول الله مش هو ده اللي كده راحوا عايزين نسكن فيه فتبسم الحبيب اتركوه خلاص لما دخلوا الجوع الاكبر ها خلاص خلاص اللي كان الرسول كان ان اعطاه الله يؤمن بعض الناس من النار بدي تامين لواحد انه يدخل النار ولا العشر المسلمين بالجنه دول ايه؟ ها؟ مش واخد تامين الهي ها؟ من المشاريع في الجنه؟ ولا محطة ولا الرسول بيقول كلام عنده؟ ما يصح عن الهوى ها؟ ما هو ليه قالوا له انت فلان بس انت عارف قصه ربكوتين والراجل بتاع صكوك الغفران كان بيبيع صكوك الغفران في في في محاكم التفتيش في اوروبا ها وبعدين صكوك الغفران ايه تعالى نعمل الغني لله في الدنيا مفيش حاجه ربنا يقول عليها حرام الا ما يعملها ويروح للكاهن ده تعالى املاك عارف ايه طلع على كرسي الاعتراف دي دي دي دي اديله شويه الاعترافات الله طب تدفع قد ايه لل بتاع ون- ون- ون- ونديك العقد؟ يدفع بالتي هي احسن خلي بالك انت اديله صك اسمه صك الغفران واحد ناصح ده راح للكبير بتاعهم ده اللي بقول لك ايه؟ قال له تركيز فوق قال له بس فوقك في الجنه يعني حته في الجنه بفلوس انا انا عايز اشتري النار عجيب في حد يشتري النار يا اخي انا حاطط فلوس اشتري النبي ده انتوا بتبيعوا اهو ما ما يملكه الله حق على الناس انا اشتري النصر ايه اللي مزعلك؟ قال لي اشتري منه النصر وراح على باب البتاع اللي هو كل اللي جاي راح ايه؟ اسكت انا لقيت في الدنيا عملت وت- وداخل ليه؟ يعني عشان اشتري حته في الجنة انت خايف من ايه اصلا؟ لا لا، ما اشتريتها خلاص فقتلوه الناس عندما تخرج الهداية من القلوب يصيرون حيوانات عجماء والإسلام بعظمته يخاطب العقول المنيعة وما من مسلم إلا أنا أعتبره ولو كان لا يعرف لا قراءة ولا كتابة أعتبره أعقل من أي إنسان يعني أي إنسان مسلم واحد حتى ولا يفك الخط أعتبر أن عقله أذكى عندنا شخصيا أذكى من أعلم العلماء الذين يؤمنون بالله لأن الإيمان بالله يعطي ذكاء للقلب وذكاء للعقل لأن كفى بالعقل ذكاء أن تعرف به خالقك يبقى هنا قمة الذكاء تستخدم العقل ما تعرفش خالقك يبقى أنت بقى ده كلام ما ينفعش كعب بن زهير هدم على الانصار امنه الحبيب فقال قصيده اتاذن لي يا رسول الله انا مجهز قصيده تفضل قول قصيده 57 بيت طيب. منها 37 بيت غزل الرسول من حلاله قاعد يسمع ودي حلال الدعوه عند رسول الله واحد يقول كان ممكن يقول لا غدا الرسول قال الكلام اللي انت بتقول ده قصيده مشهوره في الادب العربي بانت تعاد بانت يعني ايه؟ مشي مش بانت يعني اظهر وبان عليك الامام لا بانت اللغه اللي بيسموه غراب البين غراب البين اللي هو الايه؟ الفراق يعني البين يعني الايه؟ الفراق ها؟ والله لو كرهت كتفي مصاحبتي كما قال الشاعر العربي والله لو كرهت كتفي مصاحبتي لقلت لها ديني ها يعني ايدي لما ترفض مصاحبتي اصح شوف يا اخوان العرب ال- ايدي دي لما ترفض تمشي معايا اصح يا خبر ابيض شوف العربي المهم بان التحسر بقى بان السعاد فقلب اليوم مكبول مسيب اثرها لم يبد مكبول وما سعاد غداة البين اذ غحلوا الا اغن غضيض الطرف مكحول قاعد يوصف في الناقه اللي تروح عند سعاد الله الله الله الكلام ده طبعا كله ناس طبعا عشان يثبت لنا كيف نتحمل الناس وكل له مدخل في الدعوه شوفنا احنا ركانه ها لما الرسول دخل له مدخل رياضي ركانه مصارع دخل الرسول من باب المصارعه مصارعني يا ركانه مصارعه طب لو لو غلبتك تدخل الاسلام انا ما هاخد بس هو موافق ان ما حدش يغلبه لم يغلب ركان احد قال طب تعال قدام الصحابه بقى. ركان كان في الارض اول جوله ثاني جوله ركان في الارض سبعه ثالث جوله قال لا لابد ان الذي يغلبني لا يغلبني الا بقدره الله واشهد انك رسول الله فدخلوا المدخل ده دخلوا على المدخل انت ايه معتز بالرياضه بالقوه طب تعالى ما احنا نثبت قوتك الشاعر عايز يقول كلمتين يقول انا الى ان وصل الى كلام عن بمدح رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم وقع قال ان الرسول لنور يستضاء به ممند من سيوف الهند مسلول فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بل كل من سيوف الله سيوف الهند أع- السيف الهندي ده أعلى فقال إن فعد للبيت إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول فمن إعجاب النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه أخذ رداءه أو عباءته وألقاها على كعب بن زهير اعتبرها منحة ها، من سيدنا الحبيب لكعب وبعدين كان جه معاويه يشتري من كعب ال- العبايه قال له ولا بملك الدنيا يفهمها ازاي يا عم؟ ده انت حتى صاحب غلبان زي حالات اللي لابس التسجيل ممكن اخد الطاقيه يعني مثلا برضه يعني أنت خلي بالك ان في يعني ما فيش الا تاخدها راحه من غير طاقيه يعني هو يعني قال يعني ايه الطاقيه بتاعت سيدنا خلي بالك بقى دعوات سيدنا رسول الله ها؟ ده سيدنا خالد بن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحلق مره ها فر- سيدنا خالد راح لم الشعر واخده وعمل عليه طاقيه وكان يلبس الطاقيه اثناء المعركه طبعا المساله مش دروسه يعني لا مساله ما حتى لرسول الله ها، وخذها، سبحان الله. فانا هبقى الناس طيب فاثناء معركه اليرموك وقعت القلنسوه العمامه بتاعت خالد بن عراف فانت المعنى القلنسوه دي القلنسوه دي الطاقيه ايه خلاص انت كده مش اذا انت قائد الجيش ودواعته لا خذوا دوريه لك تحت فنادق الخير ده هو اللي انت الان اطمئن قلبك اتكل على الله بقى ها؟ برضه كل واحد له يعني مدخل كده سبحان الله العظيم الصحابه دول كانوا عينات غريبه ها؟ والرسول جمع هذا النتيج كله في نتيج واحد فيهم القوي وفيهم اللين وفيهم الهين وفيهم البكاء وفيهم العنيف وفيهم الشديد وفيهم النصر سبحان الله الرجل عامل ده وعامل ده وقته كان يجلس بين اصحابه صلى الله عليه وسلم يظن كل صحابي ان الرسول لم يهتم الا به يعني هو الصحابه كلهم حواليه يقول يكلم ده بالصدق يكلم ده بالصدق والله لا كان بيكلمني انا ده كان بصوت انا كان بيبتسمني انا سبحان الله من من شده حنانه وقيادته الحكيمه صلى الله عليه وسلم كان الإمام كعب بن زهير وكان منافحا عن الإسلام بعد ذلك. عمر بن مسعود الثقفي كان زعيم الطائف. والطائف أتعبوا النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا أصحاب ملايين. لكن النهارده أهل الطائف ناس يعني جناين بقى وعندهم ما شاء الله فأتعبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن مسعود جاء إلى المدينة وأعلن الإسلام. وبعدين قال يا رسول الله ائذن لي ان ابلغ سقيفا قومي بالاسلام اروح يعني رسول من عندك ابلغ الاسلام لقومي واهلي قال اخاف ان يؤذوك يا عمر قال يا رسول الله انني فيهم سيد وابن سيد ده انا الرئيس بتاعهم وابويا كان الرئيس برضه بتاعهم وهم يطيعونني والله لو وجدوني نائما ما ايقظوني شوف يعني الجد حرص اهله عليه او قرايبه او قبيلته ده لو يقول نايم ما بيصحونيش فازاي لما تقول الاسلام يرفضه؟ خلاص يا عمر الرسول يرى ما لا يراه عروة فذهب إليه وقال يا قوم أسلموا تسلموا إيه ده؟ أسلمت؟ قال نعم راحت القبيلة مجتمعة عليه وهم وقعينه في الأرض ووقفوا على بطنه فخرجت أمعاؤه من دبره فخرجت روحه شديدا لله فسيدنا الحبيب بلغه جبريل قال رحم الله عروة إنما هو كحبيب النجار مين حبيب النجار؟ صاحب يتيم صاحب ايه؟ يتيم وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا شوف الدعوة لا تقتضي منك تبعا حد قال لك وانت جاي تعمل حد خمسة البيت؟ سبحان الله مفيش هتخرب على باب الكريم تاخد اي حد يخرب عليك ياخد صح ولا لا؟ خبط عليك بتاع الكهرباء يا والعياذ بالله بتاع المخبر بتاع الحج والعياذ بالله يا بتاع الاخلاء الاداري ياخد مفيش يعني سبحان الله اي حاجه عارف لو نمت شوف الرؤيا واحد قال له ده كام اي حاجه فسبحان الله ال- الانسان في بيت الله من لا يسألكم اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لنا أمر الذي فطركم وإليه ترجعون المهم يا اخواننا اهديهم بس مفيش فايده راحوا ايه؟ وقف جابوا حبيب النجار وقفوا على بطنه فخرجت امعاؤه من دبره زي ما حصل لسيدنا عروه. اول ما مات قيل ادخل الجنه هل يا ترى لما دخل الجنة على الله يخرب بيت قومي الله منزل عليهم مصيبة أمر. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين رحم الله عروة بن مسعود ما أشبهه بحبيب النجار صاحب ياسين دعا أهله حيا وتمنى لهم الجنة ميتا يعني دعاهم للخير وهو حي لما ما أسلموش مات قال يا رب يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين يا سلام أكرم الناس من دخل الجنة اللهم أكرمنا يا رب دنيا عملا والآخرة جزاء يا رب العالمين ده إيمان عروة بن مسعود الثقفي هكذا إيمان كعب الأحبار وهو أحد أحبار اليهود وكان له مكانة عند اليهود كبيرة وبإيمانه اهتز اليهود في جزيرة العرب إن أنت برضه مثلا يعني لما تجد واحد فرنسي زي رجاء جارودي ده كان يعني زعيم الحزب الاشتراكي الشيوعي الفرنسي على مر سنوات طويله فلما اسلم طبعا عمل هزه في اوروبا كلها فشوف واحد يعمل هزه خلي بالك انت فسبحان الله كان في باحث فرنسي في جامعه السوربون سنه 86 عمل رساله دكتوراه بينفي ان هتلر حرق اليهود اليهود عايزين يستعمروا المانيا ويستغلوا الشعب الالماني فقاعدين يكتبوا ويقولوا هتلر هتلر ما حرقش وجاب ادله في رساله الدكتوراه بتاعته ها ان هتلر ما ما ما موتش ولا يهودي واحد فلما اد- ادوا له شهاده الدكتوراه احتج احتج المجلس اليهودي العالمي عارف عملوا ايه؟ سحبوا شهاده الدكتوراه من الباحث الفرنسي ادي دوله الحريه يقول لك تاريخ الحرية والإخاء والمساواة حق علينا ولا حرية ولا إخاء ولا مساواة الحرية والإخاء والمساواة استعمروا إخواننا الجزائريين 130 سنة 130 سنة نسوهم اللغة العربية وجاء النهارده بق- الحكام المسلمين بيمثلهم الدين يعني فرنسا بدأت والمسلمين بيكملوا أو المتمسلمين بيكملوا اللهم انصر إخواننا هناك يا رب العالمين نأتي لغزوة تبوك غزوة تبوك تهمني فيها ثلاث مواقف الموقف الأول المنافقون الموقف الثاني الثلاثة الذين خلفوا ومسألة المسجد الضرار عشان بالمرة نتكلم عليه المسألة الثالثة ومهمة جدا هي الخطبة العصماء التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجيش في تبوك وما أشبهها بخطبة حجة الوداع. يعني هي خطبة تساوي في قيمتها عند أهل السير وأهل التاريخ وأهل الحديث في تمثيل خطبة حجة الوداع أخذت شهرة الخطوه اللي تمت في غزوه تبوك للاسف ما حدش بيتعرض لها كثيرا وانا ان شاء الله ايه هتعرض لها مع حضراتكم لان انا ارى امامي بفضل الله عز وجل علماء فضلاء آه، يحدثهم اخ لهم ليس بعالم وانما متفصل على موائد العلماء اللهم علمنا جميعا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا رب العالمين. كانت النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من ثلاثين ألفا كان في هذا الوقت حضراتكم في عز الحرب أنا مش حاسين بيها قوي دلوقتي أدينا كام يوم شوف سبحان الله سبحان من يقول للشيء كنت يقول الأسبوع اللي فات حر الأسبوع ده سبحان الله ده ها والله كنت عيون إخواننا بقى اللي قاعدين يشموا هوا بره ها ربنا معاهم بقى إن شاء الله وكل واحد يبقى ما ينساش يتقل بعد كده مش الأكل تقل اللبس وغيره عشان إيه الباب وربنا لا يبارك في ستاتنا يعني شوف بقى الخمار بقى والنقاب والطرحه شوف ازاي ال- ال- ربنا سبحانه مكسيهم يا سلام وفي الصيف العرق بتاعهم في ميزان حسناتهن يوم القيامه تفرح المحجبه وتفرح المنقبه وتفرح المخمره ليه؟ لان الكرم الله عليها كبير ها؟ اما الثانيه بتأسف من الباب ولابسه ورجلها باينه وراحتها باينه وهتموت بس بتتجلى بتتبسم بتتبسم ايه؟ ده هتموت بس بتستهبل خلي بالك قل موتوا بغير موت ايه موت واحد ما ينفعش احنا المهم احنا ناخد بالنا من ايه؟ يعني من اخواتنا اللي هم يعني ربنا يبارك فيهن ان شاء الله رب العالمين وظل يعني احنا يوم الجمعه انا صالحتهم بكلمتين مفيش بعد كده يستنوا اللي جاي بقى آه، اولا كان تجهيز تبوك آه، الجيش لغزوه تبوك في عز الصيف والوقت ده هو وقت الرقص في المدينة المدينة دي مكان آه، حدائق فساتين الرقص بدأت تطرح لدرجة واحد من الصحابة من الأنصار دخل متجوز اثنين خلي بالك من اللقطة دي والنبي. دي جت قدرا كده ما ما- احنا بنتكلم انا انا كلام حاطه اه قدامك حته جدا المهم، فدخل والرسول بيعيد بالجيش بقى شمس حارقة تقريبا لما بصيت في عند كتاب كده عرفني التاريخ الميلادي بالقصاد الهجري بعض المراجع كده القديمه فكان غزوه تبوك في شهر اغسطس اظن يعني تقريبا في اغسطس في, في, في جبال المدينه شكلها ايه المهم فالراجل دخل مقعد اثنين الستات في بيت واحد طبعا كان في قناعه بين الستات دلوقتي يقول لك موجود الاثنين يا قادر يا فاجر ها؟ وكلاهما شر يعني ماذا؟ فسبحان الله ليه الاثنين الستات كل واحده قاعده في العريش بتاع العريش يعني ايه عامله زي خص كده جوه الفناء بتاع البيت كنت واقفه بقى ها؟ فجأة عامله خص كده كده عامله زي ايه؟ يعني استراحه خاصه لها وقاعده رشه الميه في الارض ها؟ وحاطه الميه من- ممرده ماء اخر في ال ال الجره اللي ذات مكان والهواء بيرقص فيها الفن- ومحطه شويه رطب في ال في ال في قاع ال- القدس لما تحط انت رطب ها في ميه تساعد على بروده الماء سأل على السكان شوف العربي في الفطرة والسليقة ودي مسألة علمية المهم فمدرجة المية وقاعدة في الظل وكل واحدة لابسة أبهى زينة دخل الراجل كده وبص على الأولانية وبص على الثانية أنا رجل لا يساوي ذرة تراب يدوسه قدم رسول الله أترك الرسول في حر صغيرة وأمامي امرأتان حسناوان جعلهما الله حلالا لي في الظل والماء البارد ولكن ماذا أقول لله ولرسوله يوم القيامة؟ راح للخلف دول واخد عجاله وسلاحه السلام عليكم ايه؟ توكل على الله إلى إلى الله وإلى رسول الله. إيمان يا أخي غريب. الجمال واحد تاني يقول لك يا عم انت مش عرفت قبل كده انت حضرت 56 اه وتزلنا حضرت 67 اه وتزلنا حضرت يعني ايه مش تحضر 73 آه، يعني اخد بالك انت فلا اله الا الله انت انا شوف الصحابه الايمان بيعمل ايه بالقلوب الايمان يقطع المستحيل ده الولد يعني عنيف ده اول ما يجي للجامعه ويجلس بس جيبي واطاع واستمع نفس الاب ليه يستغرب ان الولاد حصل له ايه؟ غريب الولد سبحان الله اللهم اهد ابناءنا وبناتنا يا رب العالمين سبحان الله المهم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا العام وفي هذه الاونه كانت الرقب بتاعة المدينة طرحت أقل كمية منذ هجرة الرسول إليها. يعني إذا في إيه؟ حالة من الكساد الاقتصادي في مدينة رسول الله. مفيش رواية يعني. مفيش حالة من الإيه؟ من من- من سيولة المال. فالرسول أمر أن اللي يروح معاه تبوك يأتي جاهزا لأن هو ما عندوش المقدرة إنه يجهز حد. لان الجيش المصري في زمن رسول الله ما كانش له مرتبات مش بياخد مرتب ده بالعكس ده العسكري بيصرف هو على روحه وعلى الجيش يعني يجيب سيفه وفرسه والاكل بتاع الفرس والبتاع اللي هي ياخد فيها ميه والح- والح- والنبال والحراب والزرقه والخوذه والنبل يعني كل ده ايه؟ تكلفه شخصيه منه هو يعني ال- ال- العسكري المسلم من الصحابه كان بيجهز روحه هو ما بياخدش ايه؟ مرتب الا اذا انتصر ياخذ من الغنيمه بس بقى ما فيش غير كده فماذا يصنع؟ طب العالم ده كله ما هو مش قادر فانتدب الرسول اغنياء المسلمين وده اللي دايما بركز عليه بقول ليه اصحاب الملايين في المسلمين يعني ملايين ها؟ وينفقوا المال فيما يرضي الله سيدنا عثمان قال يا رسول الله علي تجهيز صوت الجيش تخيل واحد بيجهز سلف جيش يعني جيش 30000 ده اظن قال علي 10000 يعمل ايه؟ يجيب ال- ال- ال- الخيول الخيول وال- والنوق والابل والبغال وما عليها والسلاح حتى قال الصحابة جاء عثمان بحبال الركايا الركايا اللي هي القرد اللي بيشيلوا فيها المية فيدخلهم القردة والحبل اللي بيغطوا بيه فيها القردة بتاع المية يعني من الألف إلى الياء آه. يعني يقول لك سورة ايه والجيش كله سيدنا عثمان كل الجيش ويسمى هذا الجيش بجيش العسرة جيش قالوا ليه عسرة؟ عسرة في المال عسرة في الوقت والرسول هيسير المدينة ويسير ما يقرب من 900 كيلو ها في عز الظهيرة في حر أغسطس لك أن تتخيل وجاء أبو بكر بماله كله هذا كل اللي عنده يا رسول الله وجاء عمر بنصف ماله وجاء عبد الرحمن بن عوف بمئتي أوقية من ذهب يعني 200 سبيكة ذهب استطاعت أن تجهز 4000 جندي. كنا أقول أحد- إنفاق أولا إنفاق في سبيل الله. إنفاق في سبيل الله سبحان الله. مش الأمير ال- الخليجي اللي اشترى الحكام من المزاد السنة اللي فاتت ب 7 مليون دولار. 7 مليون دولار، سفيه ولا مش سفيه؟ لا إله إلا الله. ف في ناس بقى جايه عايزه تقف مع رسول الله طيب يا جماعه فين العده؟ فين السلاح؟ فين الفرس؟ فين لان ما نقدرش نقول واحد يمشي على رجليه يمشي 900 كيلو بعدين 900 كيلو لكن هنشوف في ناس مشيت هنشوف في ناس في هذه الغدوه مشيت امال ايه؟ امال هم خدوا الجنه كده وهم قاعدين على لا لا هم اخذوها بايه؟ بجهاد بجهاد نفس طب وعيال لهم مبارك يا عموما انت عشان تيجي ساعه المسجد ومراتك ما تكونش ملتزمه قوي يعني خلاص كل اثنين حبك الدين قوي عندك ما حضرت قبل كده اه ده يا راجل شويه موجودين برضه اه كل اللي ضحك سمع الكلمه دي قبل كده خلاص ده كله سمع طيب. اه، سمعنا واطعنا بس تيجي برضه آه، ولا انا امال ربط على اثنين والنكس في مين؟ ها؟ المهم ففي بقى ناس بقى جاي عايز يروح يحارب بس ما عملوش منين؟ منين؟ فالرسول يقول لهم لا اجد ما احملكم عليه انا ما انا ما اجيبكم منين؟ انصرفوا من عند رسول الله وترى اعينهم تفيض من الدم الا يجدوا ما ينفقون يا سلام حزان ولا يعني يعني مش قادرين نصرف مش قادرين نجيب مش قادرين نجهز يا سلام في وقت ضعف في حاله من البكاء المهم هناك البكاؤون السبعه فضلوا يعيطوا ويبكوا طيلة سفر رسول الله إلى أن عاد لأنهم زعلانين أنهم ما شاركوش إخوانهم في الغزو. الرسول عشان يطمئنهم يقول إن يا أبا بكر إن معنا أناسا لهم نفس ثوابنا ما خطونا خطوة ولا حللنا منزلا إلا وأجروا كما أجرنا وما خرجوا من المدينة إنهم البكاؤون السبعة عشان برضه الرسول يطمنهم لهم انتوا خدتوا نفس الثواب لان نيتكم ايه؟ صادقة النية بتاعتكم صادقة سبحان الله في أربعة من أجلاء الصحابة تخلفوا مفيش عذر كعب بن مالك هلال بن أمية مرارة أبو خيثمة أبو خيثمة لحق نفسه وجري بعد الجيش ما فصل حصل الجيش وراح معه كانوا ثلاثة الثلاثة دول كانوا من أفصح الصحابة لكن الشيطان ده برضه إيه؟ لما تلاقي ابنك غلط غلطة بنتك غلطت غلطة مراتك غلطت غلطة الصحابة أيضا بشر تجري عليهم أحكام البشرية فليس هناك معصوم من الخطأ إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم يعني أنت ما تزعلش لما تلاقي ابنك غلط مرة أو اثنين أو ثلاثة أو بنتك أو مرة لا لا لا يعني كن كن غفارا كما رب العباد هو غفار فهؤلاء الثلاثة اللي أنا واقفة معهم لسه لما نرجع لهم تعال بقى للجناح بتاع المنافقين اللهم سلمنا من النفاق وأهل النار كان النفاق في المدينة تحت قيادة الدين عبد الله بن أبي بن سلول والعياذ بالله شريك بن الأخنس كان دول أكثر اثنين منافقين في المدينة وتحتهم يندرج جميع المنافقين اللي موجودين عبد الله بن أبي خرج في الجيش وبعدين أصاب الله الراجل الثاني الجد بن قيس اسمه كده الجد هو ما كانش جد ولا حاجة كان جدا في النفاق والعياذ بالله الجد بن قيس فعبد الله بن أبي خرج بمجموعة من قبيلته مع الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد ما وصلوا عند ابيار علي على بعد تقريبا 12 كيلو من المدينه راح قال ما ما لنا ومن الاصفر من فاقه بني الاصفر اللي هم مين؟ الروم يعني انهم بيضوا وصول يعني كده راح احنا ما نقدرش نحاربهم دول يعني مش اي كلام راح راجع بجزء من الجيش فرح الرسول لرجوعه ليه؟ لان اللي كانوا هيحاربوا معاه دول شكلهم ايه؟ اهل النفاق اللي تحت الجد ولذلك قال علي لابنه الحسن يا بني اصل المنافق ده فاجر لا تصاحب الفاجر ولا البخيل ليه؟ قال ليه ابدا؟ قال له لان الفاجر والبخيل يبيعانك بلقمه. الفاجر ها الجماعه اللي بيربطوا في الانتخابات عارف ربط في الانتخابات عارف الحكايه دي؟ الجماعه كلهم يربطوا مع بعض. النيه مش صادقه. يبيعوا في الانتخاب بصوت. لانه مش صادق النيه. والبخيل اللي تحت الجد اول ما يلاقي قرش هيطلع انا انا مش فاضي ما عنديش ليه؟ انه بخيل يخاف على الارث حط قلبي ولا تعط ربيع ده مبدأه في الحياه اه مبدأه في الحياه اللي عنده آه، سبحان- كما قلت لكم من قبل يكتب الجنيه لا كم تعبت من التنقل من يد الى يد وكم يحزنني تعبك هذا ادخل هنا قبرك لن ترى النور مرة أخرى في ناس بهذا الشكل ولكن لا يكون المؤمن بخيلا أبدا لأن المؤمن كريم كريم لأنه متخلق بأخلاق الله كهرب تخلق بأخلاق رسول الله كان أجود من الريح المرسلة شفت انت في حنين لما الراجل العربي قال يا هذه هذه غنم كلها بين جبلين اتحب ان يكون لك مثل لا يحب قال له يا لك الراجل رجع ادري عن القبيله قال اذهبوا فاسلموا ان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر او الفاقه وده قال له ايه ارفق بلال ولا تخشى من ذي العرش اقلالا طلع وربنا يغلب عليك انفق ينفق عليك سيدنا بلال فاكر انت لما جه ساعه ال- في العيد رجع قال لمراته ما عندناش خروف قال ليه؟ فلقيت ايد بيتنطط كده تعال ادعي فيك فراح في صلاه الظهر فالرسول بيسأل الصحابة من من ضحى اليوم؟ الرسول عايز يفرح بطنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في العيد عيد عيد الأضحى الأ- الأضحى كان يفتح دايما خروفين خروف عن أهلي وخروف عن أمتي عشان لما ذبح كان الرسول ذبح له شوف حنان رسول الله علينا شايل همنا من 1500 سنة سبحان الله أنا ما يقدرش يجي يوم لما يذبح ها فأنا يا رسول الله أنت أبو بكر أنا ذبحت كذا وعمر وأنا سواه وأنت يا بلال الله يا رسول الله لم أجد إلا ديكا يؤذن لنا آه، ذبحته قال أؤذن يوحد مؤذن ده كلام برضه يا راجل دخل نفسك فيه. وكان تلميذ أبي حنيفة لما عينوه قاضي للقضاة فالقاضي كان في زمان استقلال القضاء فالقاضي طلع الصبح على امراته احنا ما عندناش خروف نذبحه انا بقى قاضي القضاة ما بقاش عندي خروف نذبحه ده الناس حتى تقول عليه ناس طب نعمل ايه؟ قال والله هنعمل زي الصح- البحث من الصحابي ده انت يا بيت انت بقى التابعين تابع تابع تابع التابعين ما تضحي زي ما ضحى بالديك اللي عندنا لما الديك الديك الديك قاعد يرد على بيت الجيران ينادوا على الجيران إيه الديك رد على جيران التانيين الامر انتشر في المدينه قاضي القضاء كان عايز يضحي بالايه؟ بالدفوع الثلجي صلاه العيد بالناس كل شهر يبلغه ان قدر القضاء ما عندوش يروح باعت له خروف باعت له خروف باعت له خروف فرجع ليه في البيت 11 خروف قال والله ان ديكنا ان اسماعيل فدي بكبش واحد وديكنا فدي باحد عشر كبش ايه ده؟ ده ديك غالي قوي شوف حتى النكت بتاعتهم رخيصه وظريفه سبحان الله وكان احد الكثيرين زي بعض الناس وانت فاهم وانا فاهم آه. كان- كان النبي بسام المحيا والصحابة كذلك لكن ساعة الجد كانوا كما قال فيهم الواقف رهبانا بالليل وفرسانا بالنهار رضي الله عنهم وصلى الله وسلم على معلمهم ومعلمنا عليه الصلاة والسلام الجد بن قيس الزعيم الثاني للمنافقين الرسول عايز يستميله قال له يا جد بن عبد قيس قال له نعم قال له يعني الا تخرج معنا هذا العام كل غزوه تتعلم بسبب انا مش عارف ايه انا مش عارف ايه انا مش عارف ايه ما تيجي تخرج معنا لعلك تحتقب من بنات الاحصر يمكن نغلب وتأثير لك واحدة من ال- الروميات الشكر يعني تبقى تاخدها سرية عندك. الرسول بيفتح معاه باب يعني لل- للتبسط. لكن هو كان سيء الملكة. طويل اللسان قال يا رسول الله ان اهلي يعلمون عدم صبري على النساء فربما اذا رايت بنات الافضل لا اصبر عليهن الرسول يعتبر هذا يعني ده كلام اذى يعني الرسول ما يحبش يسمع الكلام ده ده الرسول ده يتبسط معاك انت بتقيل ادبك ليه؟ فله ابن صالح اسمه عبد الله زي بالضبط ابن عبد الله بن وائل كان برضه اسمه ايه؟ اسمه سيدنا عبد الله وكان رجلا صادق الايمان رجل سبحان الله قال وكان بيقول للرسول يا رسول الله دعني اقتله على ابوه يعني لا لكن نفس عبد الله برضه يعني آه، وقف امام ابيه وقال له كيف ترد هذا على رسول الله؟ ازاي هذا دي؟ تقول الكلام السيء ده لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ان رسولك يقول اول رسولك يقول يعني امال هو ايه؟ الاب يقول للاثنين ان رسولك يقول امال هو بالنسبه له ايه؟ ده النفاق واضح اهو ولا تعرفنهم في لحن الخط فاغلظ عبد الله لابيه بالكلام فما كان من ابيه الا ان خلع حذاءه وضرب عبد الله في وجهه فصبر الابن البر على اذى ابيه سبحان الله البر عشان تقولي ان الانسان شوف الاب منافق وزعيم المنافقين وبيخص رسول الله وبيسيء الادب وابنه صدق لكن رغم ذلك لم يرد الابن عليه رغم انحراف الاب الكلام ده لاولادنا حتى وان كان الاب منحرفا فحتى النصيحه تكون في حدود النصيحه تبقى لها حدود لها مواصفات الاب والام يختلفوا في نصائحنا لهم عن ابننا ابني انهره لكن ابويا وامي ما أقدرش. لابد من الايه؟ من النصيحة بالهدوء. طيب يا سيدي. وقال الجيش مسيره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرب من 900 كيلو. واستراح النبي في خلال ال 900 كيلو تقريبا 25 مرة. 25 مرة، وفي هذه المرة صلى مأموما وهذه لأول مرة خلف احد الصحابه يتفقد الجيش صلاه الصبح اوشكت الشمس ان تشرق الجيش قال عبد الرحمن بن عوف يقول يصلي بينا دخل عبد الرحمن بن عوف وصلى بالجيش لحق الرسول الصلاه فاشار الصحابه لعبد الرحمن بن عوف ان يتنحى اسمعوا يا عبد الرحمن فاشار الرسول اليه ان ايه ان اكمل صلاتك فصلى خلف عبد الرحمن بن عوف فمعنى ان لحقوا بالصلاه ايه في الركعه الثانيه فلما اتم عبد الرحمن عوف الصلاه اقام الرسول اقام الرسول فاكمل الصلاه صلى الركعه الباقيه ثم قال ما من نبي قبل ان يموت الا ويصلي مأموما خلف رجل صالح من امته يا بختك يا ابن عوف اه شوف يعني شوف هو كمان بيدي نشان ونعمل نشان بقى ده اعلى ده ايه من الطبقه الاولى الطبقه الاولى فين يا استاذ؟ للطبقات القليله ها؟ الطبقه العليا ما يقول ما من نبي قبل ان يموت الا ويصلي ماموما خلف رجل صالح من امه سبحان الله اسمع كلام ثاني في اثنين من الصحابه حصل بالليل قبل اخر مرحله خلاص فاضل 10 15 كيلو على تبوك حصل ظهر مفاجئ في الجيش حد عمل حركه عنيفه فالناس فكروا ان الروم اجوا فكل قام الى سلاحه سريعا فاللي اتعور واللي خبط الفرس بتاعه يعني حصلت سلبكه قال عمر فخرجت فوجدت حذيفة بن اليمان جالسا على خباء رسول الله حارس على ايه؟ فإن عمر رزيل قال لأجلسن بجوار حذيفة إنه نعم الرجل الصالح معقول حذيفة يكون في خطر ويقعد كده أنا قدام الرجل أشوف الأمور إيه؟ فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم قال السكينة السكينة أنا صنعتما ما صنع الرجلان الصالحان يا مان بالتأثير في عقل ورزانة كده زي عمر وحذيفة بن اليمان بيدي يصدق ها ماشي كده سبحان الله يجي قيادة الجيش يحمد الراية اللي هم أكبر راية لأبي بكر الصديق يبقى ده إيه؟ رئيس الأركان صح ولا لا؟ يجي الراية نمرة اثنين اللي هو سيد بن الحضير يبقى هو إيه؟ الإعار ده قائد مثلا العليم خلي بالك أنت اه رئيس العمليات ما يطلعش يا سيدي رئيس العمليات سمعت مشيت الان ها آه، الثالثه الميل للزبير بن العوام الرابعه الميل لسعد بن عباده زعيم الانصار في روايات اخرى كانت مع اسيد بن الحضير وخلافه المهم ابقى على المدينه عتاب بن اسيد الغفاري وده كان من قبيل الغفار مش من المدينه خلاه امير على المدينه وقال يا علي بن ابي طالب اخلفني في اهلي واهلك خليك يعني خلي بالك من اهل واهلك لغايه مكه المنافقين في المدينه اه لقد قال محمد عليا الرسول كره علي شوف شوف اشاعات يا اخي اشاعات عامله زي الصحافه عندنا يا ستار يا رب اي خبر او اي معلومه عني في صحيفه قلتها على لساني انا ما قلتش حاجه خالص طلقت الصحافه ثلاثا لا رجعه لي فيها ها عشان اي كلام يتقال انا ما قلتش اي حاجه لا ايميل ولا نوم سيدنا علي انتبه سبحان الله طب ده ده حاجه تخوف صحيح طب هو بقى ليه صحيح شوف الشيطان له مداخل شوف اثر عليه عيني اه ما خلاص بقى يا عم آه، لو انت حبيبه صحيح كان خدك طب ما واخد ابو بكر معاه ها واخد عثمان ها واخد عمر اشمعنى انت اعمل شغل شوف النفاق شوف الدسائس سيدنا علي جري راح له، يا رسول الله اقليتني قال له يا علي هو لك حصل ايه؟ لا يغرنك ما سمعت من هؤلاء الا تريد ان تكون مني كهارون بالنسبه لموسى؟ ايه ده بقى؟ ومن الضبط انتوا بقى اسكتوا اخلصني في اهلي واهلك بس خلاص لان ايه المباخله اللي كان آه، اللي لما نزلت الايه قلت قال لك تعالى نضع ابناءنا وابناء ونساءنا ونساء وانفسنا وانفسنا ثم نبتهل فنجعل لعنه الله فسيدنا الحبيب راح واخد سيدنا علي ها والسيده فاطمه والحسن والحسين وجعفر ها ادي اهله طلعوا انتوا بقى اللي عندكم تعالى ندعي نخلي لعنه الله على الظالمين فرفض اهل الكتاب المباهله لانهم علموا ان اللعنه سوف تنزل عليهم هم ها، شوف صدق ها. طيب نعود الى تبوك وما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك بعد رحلة مضنية طويلة اكتشف النبي صلى الله عليه وسلم بعد أول مرحلة أن أبا ذر غير موجود حزن الرسول حزن شديد أبو ذر إيه اللي خلفه؟ معقولة بقى من المخلفين؟ شوية منافقين كانوا لسه في الدين تخلف أبو ذر هم نفسهم في مصيبة ويسمعوا فيها يعني مندبه ف أبو ذر بعد وصلوا تبوك واستريحوا وجدوا سوادا قادما حاجة كده بتديهم تراب قال رب كن أبا ذر إن شاء الله بعد شوية فرها عليهم أبو ذر يكاد يهلك من العطش أتاري الجمل بتاعه كان تعبان وبعدين نام في السكة رقد الجمل في الخط سيدنا أبو ذر يعمل إيه؟ قعد ثلاث أيام جنب الجمل يا جمل قوم يا جمل ها؟ دي مسألة صعبة أوي ها؟ قال فهلك البعير مني يا رسول الله في أول مرحلة فجئتك ماشيا على قدمي في الصحراء حتى تهرأت نعلاي وقدماي قال ما أقلت الغبراء وما أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة أمة وحده لسان من ركبه شيء في تبوك اهي ها رحم الله أبا ذر يمشي وحده أو مش وحده ها؟ ويموت وحده جيت الرملة وحصل انه يعني خرج على عثمان وقال له في غلط كذا وكذا فقال له طب ممكن تاذن لي اخد أس- يعني يعني انفي روحي ها، استقيم من الحاله الاجتماعيه واقعد في الرده قال له أسلم فمات هناك وحده فرآه ابن مسعود فقال رحم الله ابا ذر مشى وحده وقد رايناه مات وحده وقد رايناه وسوف نراه يبعث كابراهيم الخليل امه وحده سيدنا جبريل ماشي ابو ذر جنب الحبيب كده قال له يا رسول الله سيدنا جبريل اقرأ ابا ذر منا السلام قال له او تعرفه يا جبريل طب انت تعرفه من ده ده صح دايما طب انت تعرفه منين؟ قال نحن في طرقات السماء اعرف بابي ذر منكم في طرقات المدينه يا سلام معروف انت راجل مشهور قوي درجات فوق ها؟ قال منا ليه؟ قال لكثرة قوله لا إله إلا الله بس ايه لا اله الا الله من قلب ولسان ابو ذر آه، من قبل السيد عمر قال له الفاتحه هي الفاتحه ها ولكن اين يا عمر صح ولا لا؟ لا الفاتحه ولا الفاتحه اتغيرت هي صوره محدده لكن فين الايد؟ فين أري- اين اليد الطاهره؟ واين اللسان النقي؟ واين القلب سبحان الله؟ وصل النبي الى تبوك كانت المفاجاه لم يجد جحافل الروم الأربعين ألف أو الخمسين ألف التي سمع عنها الروم في هرقل ما جهز الجيش وبدأ يحسده على حدود جزيرة العرب جنوب أرض الشام قال في جنوده إن محمدا على حق ولو حاربنا لهزمنا فيجب أن ننسحب من أرض المعركة فعاد أدراجه خائفا وأمنت جميع القبائل العربية الرسول في إما في إسلام أو في صلح يعني يعتبر مصر بدون حرب هناك في تبوك وقف النبي صلى الله عليه وسلم وخطب خطبه يهمني جدا الخطبه دي لان فيها معاني عظيمه عظيمه من المعصوم الصادق الامين صلى الله عليه وسلم تعالوا معنا لنرى خطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله طبعا طبعا واوثق العرى كلمة التقوى بنسميها العرى الايه؟ الوثقى العرى الوثقى العقدة التي كانت لا تنحل وخير الملل ملة ابراهيم هو سماكم الايه؟ المسلمين من قبل انا مش عايز اسماء غير الاسلام لك انا صوفي وانا بنوفي وانا مش عارف لا انا لا عايز صوفي ولا بنوفي انا عايز انا مسلم انا مسلم ما سماكم مسلمين من قبل ورضيت لكم الاسلام دينا دينا بس بلاش تقول جماعه اسلاميه كلنا جماعه اسلاميه صح ولا لا؟ كلنا جماعه المسلمين اوعى تخلي نقول جماعه غلط احنا كو- يعني كنا بس ايه بلاش العناوين لنندرج جميعا تحت عنوان الاسلام الاسلام يعظمنا خلاص يبقى مسلمين اياكم واي هوى يسمى بغير الاسلام خير الملل مله ابراهيم وخير السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم آه. ما تألفش انت اوراق من عندك ايه عمل في ايدك ده؟ يقول لك ده مغلقة مفتاح المفاتيح ايه مفتاح المفاتيح يا عم ده؟ ده بقى واحد بتاع كلام ولا ايه؟ ايه مفتاح المفاتيح؟ يقول لك ده يقول لك آه مش عارف كاف يا عين صاد يا مش عارف ايه وكلام غريب لا معنى له بعد ما يجيب لك حروف من القران كده يروح داخل لك في معمعه غريبه ايه يا ابني ايه الكلام ده؟ لا لا لا هي خدها تنويه كده لا الاسلام ما فيهوش اسرار يا بكتاب الله يا بكلام رسول الله اما تالف لي كلام وتقول لي كلام سبحان الله ما ينفعش فالورد العظيم كتاب الله انا غضبت كتاب الله ها؟ واذكار الصباح والمساء الوارده على لسان رسول الله واشرف الحديث ذكر الله طبعا واحسن القصص هذا القران يا سلام قال اهل العلم لو اقسم رجل على زوجته ان تكون طالقا ان لم يقص عليها احسن القصص فقص عليها قصه من قصه يوسف صارت زوجته طالقا لان احسن القصص آه. القصص اللي في كتاب الله وبالذات قصه يوسف ربنا يسوي لنا نحن نقص عليك احسن القصص فلو واحد حس قصه رجل وهو حالف يجب ان يكفر عن يمينه خطير الكلام ده طيب واحسن القصص هذا القران وخير الامور عواقبها صح الاعمال بايه؟ بخواتيمها خواتيمها وشر الامور محدثاتها واحسن الهدي هدي الانبياء طبعا واشرف القتل قتل الشهداء تمام تمام واعمى الضلاله اكبر نوع من الضلاله الضلاله بعد الهدى نعوذ بالله من السلب بعد العطاء تلاقي واحد بيصلي وبيصوم وبيحضر دروس علم وبيستقيم وبيعيط تلاقي قلبه بقى جامد ودخل في الدنيا وقعد مع بتوع الدنيا وقعد الشيطان يقول له لا العالم ده ما ينفعش والعالم التركاني ما ينفعش ولكن زي شويه فتات عاملين دروس يقول لك ما فيش عالم في مصر حد يسمع له امال انتوا بتسمعوا لمين؟ قال لا يا اما نسمع للعلماء الفلانيين ها يا اما احنا نعلم بعض اعمى يقود بصيرا لا ابا لكم قد قد ضل من كانت العميان تهديه ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جية الكلاب سبحان الله فالمصيبة ان بقى جاهل يعلم جاهل يطلع ايه؟ يطلعه جاهل كبير الصغير او جاهل اجهل ها؟ ليه يا ست العلماء مصر مش عاجبينك ليه؟ لا الشيخ الفلاني اباح التلفزيون والشيخ التركاني بيطلع في التلفيزيون والشيخ العلاني يتكلم على مش عارف مين والشيخ يا ست اتقوا الله في اعراض العلماء ده لحمهم مر ومش حلو لكن سبحان الله عرض المسلم غالي وبالتالي عرض العلماء عيب لما احنا بقى نفقد الثقه في علمائنا مين ياخد بايدينا ها ده سبحان الله العلماء كما ورد في الاثر لا يستغنى عنهم لا في الدنيا ولا في الاخره هل في الجنه قال له ينقر عبد الله يفضل ينقر ينقر لغايه ما يجيب اخر طلباته ما عندوش كده لا اطلب عبد الله ما عنديش كده اسال عالمك يدلك على ما تطلب من رب العباد ويقول الله للعلماء العاملين يوم القيامه اللهم اجعلنا منهم جميعا يا رب ادخلوهم الجنه ما وضعت فيكم علمي الا وقد عزمت ان اغفر لكم بس المهم ايه يعمل دماغ بس مصيبته كبيره بقى مصيبته اكبر من العادي يعني ثوابه اكبر لكن مصيبته بتلتله ان زل العالم زل بزلته عالم اذا كنت مالكش دعوه حط انت فلوسك في البنك وحطها في رقبتك يسر رقبتك 20 ميل ولا ميزانيتك تعبانه ولا بتشيل انت شايف تشيل روحك مهم اعمى الضلاله الضلاله بعد الهدى نعوذ بالله من الضلاله بعد الهدى مش الرسول في في غزوة الخندق ضغطوا على واحد قاعد مستعد بالسلاح وقف فهذا سلام نعم المجاهد نظر الرسول إليه قال الله من أهل النار قال جل وعلا المهم الراجل كان السهم فآلمه الألم فلم يحتمل مرارة الألم فجذب جراينه بسيفه فمات منتحرا ففرقت فيه من وقت رسول الله المهم الامور بخواتيمها ولكن بص ده واحده كويسه نقابت على الحديث بعد شويه زائد من الحجاز جوزها فتح اي كلام فبدات ايه اذا انا بقى بقول لك كده ولا تقول لي مستحى ولا تقول لي بقى ما ما ما بقى انا اهو ادي المعامله دي. طب وانت مالك انت اتحجبت له ولا اتحجبت لله؟ ائتمارا بامر الله ولا ائتمارا بامر جوزك؟ لا ائتمارا بامر الله تكون تحول رضا الله ولا رضا الزوج لا رضا الله لا تروح تعين ولا أهو الضلاله على الهدى وخير الاعمال ما نفع وخير الهدي ما اتبع طبعا لم وراه وشر العمى على القلب يا سلام يا حبيب الله مسألة مش اه سبحان الله العظيم شر العمى على القلب سبحان الله واليد العليا خير من اليد السفلى يحط جامعة وما قل وكفى خير مما كثر وألهى الله أكبر. اللي يقل بس يكفيك احسن من لما يقتل ويطلق ما قل وكفى خير مما كثر وايه وانا بفضل الله ربنا بيديك اللي اللي فاتك تلاقي من قبل صلاه العصر تطلع من شغلك تيجي على الجامع تقعد عايز تلحق مكان عشان تسمع الدرس لو انت راجل اعمال وعايز تطمئن الساعات وقفلت على قد ايه بالظبط من من اليمين للدولار تيجي تبص في وش الشحاطه طب ده تكسب الناس لكن الوالد يخليه الوالد ها بعيد عن الشر لكن انت الحمد لله رب العالمين انت انا بتوبخ انا واحده عين واحده عين قال ما تقول لنا يا شيخ مش انا حكيت لك قصه يوسف الاسبوع اللي فات عندك و- و- وقلت لك تفاصيلها وانا وانا معزوم باكل عندك وفضلت احكي لك احكي لك لغايه ما اكلت الاكل كله ما تحكي لي انت لا بس ده كان ولد صغير وضاع وقول لي ايه تفاصيل الوعي والكلام ابتدي ايجاد فانت لو من رجال الاعمال ورب مش معنى كده احنا بنمشي من رجال الاعمال لا ده ربنا يبارك فيهم برضه ما هم سادين ثغره اخرى بس برضه راجل العمل ما يسيبش روحه مش ما يجيش الجامع من الجمعه للجمعه لا ده ما يسيبش شحن القلب لا لازم القلب يتشحن ده احنا ده احنا بره المسجد بلاوي اه والله ابتلاءات حتى مش في كله انت عايز عينك تقوي نفسك عامل زي الولد الصغير اللي مش واخد ايه مش واخد المص بتاع المناعه اه ده جسمه ضعيف اي ميكروب يجب عليه يسلك للجسد لكن القلب المضيء بنور الله لا يستطيع الشيطان ان يهزمه اللهم امر قلوبنا بالايمان بك يا رب العالمين وشر الامور المعذره شر الامور المعذره يعني تعمل الغلط ومتضطر ايه تعتذر ولذلك قالوا ايه اياك وما يعتذر منه ما تعملش حاجه وبعدين تسلم وبعدين حتى بيبقى شكله وحش قوي معلش المره الجايه والبكره معلش المره دي ومعلش المره دي وبعدين وشر الامور المعذره حين يحضر الموت يجي ساعتها يقول اه يا رب ده انا ما كنتش بصلي لان بصراحه كانوا بيحطوا اللي بيصلوا في الكشوف يا رب لو كنت بصلي بصراحه لان الشيخ كان دمه تقيل على قلبي قاعد يقول لي كل حاجه حرام حرام حلال محرم علينا عندنا ولا انت قال لي حاجه حلال ولا حلال الله هو يعني فين يوصل احنا خلي مراتك تطلع متبرجه وبنتك تروح للجامعه ولابسه بنطلون استريتش ولا مش لابس بتاع الكلام اللي ما ما يجيش سيره ده ولا هو ده دين يوصل حرام حرام والحلال حلال ها؟ وان تبكيك فتضحك يوم القيامه خير من ان اضحكك فتبكي يوم القيامه المهم لسه بنقول الامور بخواتمها وشر الامور المعذره حين يحضر الموت وشر الندامه يوم القيامه ليه؟ لأن لا ينفع ليه؟ لا- وليس ساعة من دم وليس ساعة من دم وقال الذين استمروا للذين اتبعوا ها؟ وراء- وبعدين الوراء والعلم وتقطعت بهم الأسباب وبعدين هم هذا يرموا السهم على بعض وهم يرموا على الشيطان الشيطان يقول لهم أنا بقى ما كانش لي ما فيش سلطان علي لمضل لا بقى من سلطان ولا غيره ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولو انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل كفرت تبرأ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب أسباب الاستغفار والتوبة والهداية والاستقامة تقطعت ولا خلاص ومن الناس من لا يأتي الصلاة إلا نذرا آه إلا قليلا يعني بنسميها بالتوبة إيه؟ يأتون الصلاة إلا وهم إيه؟ كسالى من علامات النفاق عايز تعرف يعني إيه منافق؟ اللي يصلي العشاء والفجر البيت ويبقى من المنافقين قلت يا رسول كم من منافق؟ تضحك عليا احنا بس دي بتاع لا والله بس اه البشر المشائين في الظلمات والمشاؤون في نور الله يوم القيامة لو علم الناس ما في العتمة للعشاء والفجر يعني لأتوها حفوا حفوا اوعى تتكلم في حديث أنا بقول صلاة خير ما ينام صدقت وبررت يا رسول الله أمال إيه؟ أمال إيه؟ ومنهم من لا يذكر الله إلا هجرا كده آه. ومن أعظم الخطايا اللسان الكذاب كذب أعظم المصائب وخير الغنى غنى النفس وخير الزاد التقوى اللهم اجعلنا منهم يا رب ما معنى التقوى؟ ليها تعريفين تعريف حافظ احنا حافظين التعريفين التعريف الاول الخوف من القليل العمل بالتنزيل الرضا بالقليل الاستدلال يوم الرحيل التقوى التعريف الثاني ألا يجدك رب العباد حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك واضحة دي؟ وخير ما ألقي في القلب اليقين اللهم ألق اليقين في قلوبنا والارتياب شكيا من الكفر يرتد مراته ومراته ترتد فيه ويرتد في عياله ويشك في صاحب العمل وصاحب العمل يشك فيه وهو يشك في الايمان والشك يدخل في حياته لا قال صلى الله عليه وسلم اذا شككت فلا تحقق يعني ما تشك ما تبقاش تصور بقى وت- وتنكش في الاخبار سيدنا الحبيب قال لابس فجاه بالليل وراح خارج السيدة عائشة حست راحت قايمة كانت رايحة فين؟ مش فاهم قال أكيد راح عند واحدة من نسائه فأحسنت فرجع وراء وجدت راح تجاه الفقير ف- فأراح قاعد عند الفقير وبكى بكاء مرا رحت أتخذ الظلم في الرسول وحاول عليه أبو ميدي ورجعت من هنا وهو كان وراها لسه يحفظها النفس لسه بت- ايه بتنهج عرف فتبسم وقال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله يا عائشة فكرت يعني أن يعني ربنا ورسوله يظلمك قالت اعفو عنا يا رسول خلاص معاك طلب المغفرة لكن هي ست برضه صحيح أم المؤمنين يعني سبحان الله آه، وكانت تغار عليه ها و- و- ودي صفة طبيعية بس ما تخرجش عن حدودها اه ما تخرجش عن حدودها اه مش زي مثلا بينام على مسيرته في الشغل وهو نايم نايم المنام المنام يا زكريا استاذ وليه الناس بتبص لي يعني غزال سبحان الله سبحان الله ال- ال- ال- الغيره بس في نفسه. والرجل يغار على زوجته بس لا يشك بس سيدنا علي يغار على فاطمه يغار حتى من عود السواك عود الاراك شوف كان ده يدخل- كل ما يدخل هي قاعده ماسكه عود الاراك و- يقول له أتغيب يا عود الأراك بثغرها ما خفت يا عود الأراك أراك أه؟ خاف من الجوع يا راجل أنت أه. لو كنت أهلا للقتال قتلتك لو أنت يعني سبحان الله بس أنت أهو خلاص ولا جيت لك شوف الغيرة بيغير على أسنان السيدة فاطمة وهي مش عورة من من العود مش يطلع بلده مش حاجه ولا بنقول له انت ديوك يزعل طب انت زعلان ليه؟ اللي ديوك يزعل صح ولا لا؟ مش كده ولا ايه؟ طيب. والنياحة من عمل الجاهلية النياحة طبعا وصف مراتك وصف بناتك اكتب في الوصية محدش يفرض عليا ها؟ والغلول من جمر جهنم الغلول هو اللي بيسرق حاجة من المال العام ومن ايه؟ يا ومن يغلل ها؟ يعدل ما وهن يا رب والعياذ بالله رب العالمين اه يشيل على راسه وال- الاسلام فوق الصراط اللي اكل فساد ارض يشيل الفساد اللي اكل العماره بتاع اخواته يشيل العماره وهكذا يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون والعياذ بالله والسكر من النار السكر جميع انواعه والخمر جماع الاثم والنساء حبائل الشيطان والشباب شعبة من الجنون دي عصبية بس لازم توحد وشر المكاسب كسب الربا يمحق البركة وشر المأكل مال اليتيم والسعيد من وعظ بغيره وسباب المسلم في سوق وقتاله بالكفر واكل لحمه من معصية الله وحرمة ماله كحرمة دمه ومن يتألى على الله يكذبه اللي بيشرع من عنده ومن يعفو يعفو عنه ومن يكظم الغيظ يأجره الله ومن يصبر على الرزية يعوضه الله ومن يتبع السمعة يسمع الله به نعم منظره وقدره ربنا سبحانه وتعالى يتفرج عليه خلقه والعياذ بالله ومن يصبر يضاعف الله له ومن يعص الله يعذبه اللهم اغفر لي ولامتي واستغفر الله لي ولكم صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله هذه الخطبه يعني طبعا لو احنا نقعد نفكر فيها ده احنا عايزين ايه شهرين ثلاثه لكن انت خدها كده كايه كحكم جميله من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ان ننهي الدرس في شويه آه، سؤالين ثلاثه كده بالمره عشان ايه ما نقطعش هذه العاده ان شاء الله واحد راح يشتغل في قطاع خاص صاحب العمل قال له يا تحلق اللحيه يا بلاش شغل عندي ولا ما حلقتش اللحيه طب قال لك كده انا اللي بقول له كله كده يعني خلي بالك انت؟ لا ما اقلقش خلي بالك واحد يسال على حكم العمل في الاكسسوار الحريري بلاش واحد يسال من ولادنا بيقول انا بدرس في كليه ما فيهاش مواد دينيه ولا غيره حكم الغش في المواد غير الدينيه شغال المدخل انا عشان يعني هي كيمياء مثلا ها مش فقه فالغش حرام حتى في الفلسفه واحدة بتسأل بتقول زرجانة مع جوزها اللي في السعودية هي عايشة في القاهرة وهو في السعودية نرفزته في كلمين رن عليها من طرف في التليفون بتطلع انت فاكرها انا عشان البعد المسافة الولاد الشباب دايما الملتزم يسأل يقول انا عايز اقيم فرح ليا ولعروستي فرح اسلام الرجاله لوحدهم والستات لوحدهم ابويا وامي يقولوا لا قول لهم بلاش لا هنعمل لا فرح لا اسلامي ولا غير اسلامي خلوهم يهيطوا العربه في بيتها ونكتب الكتاب في المسجد ولا اخذ الامانه ولا ضمر ولا طوب خلاص والسلام عليكم ورحمه الله